عزيزي المستمع تقدر بكل وضوح تعتبر الشخصيات الكتابية محطات تاريخية يعني زي مثلا ما تاريخ مصر القديم بيتقسم لأسرات ما قبل التاريخ والأسرات الأولى والوسطى إلى آخره فتاريخ الإعلان الإلهي بيتوزع على شخصيات يا ترى عملت إيه الشخصيات دي؟ قالت إيه؟ أنجزت إيه؟ التركيز مش على كده خالص التركيز كله على كانوا مين الشخصيات دول شخصياتهم اتعملت إزاي شافوا الله إزاي إيه الأسماء الإلهية اللي عرفوها يعني ممكن تلاقي شخصية مثلا ما قالتش ولا وعظة واحدة بس حياتها ومسيرتها تحولت لمئات الآلاف من العظات عبر التاريخ شخصية ما عملتش معجزة واحدة بس حياتها على بعض كانت أعظم معجزة وده بالظبط الكلام اللي هينطبق على شخصيتنا النهاردة واللي هنمشي معاها شوية هتشوف الشخصية دي من كام زاوية كأنها لؤلؤة كده بتلمع من كل حتة تمسكها منها رغم انه ما كانش اول اب تاريخيا لان اول اب كان ادم لكن الراجل ده تحديدا كان معروف انه ابو المؤمنين وبحياته شفنا اول كلمه عهد مع الله شفنا اول ختان شفنا اول هجره شفنا اول واحد يتغير اسمه من اسم الى اسم شفنا اول واحد يتوعد بالارض اول واحد لما يشتري يشتري قبر اول لقب بخليل الله أول من فكر في التوسط بين الله وإنسان وقت ما توسط بين الله ولوط أول واحد قدم ابنه ذبيحة أول من تبرر بالإيمان في التاريخ أول من شاف المدينة التي لها الأساسات في السماء أول من ارتبط بسيرته عبر كل العصور المؤمنين أول من خدت الأبدية مجازا حاجة منه وهي حضن إبراهيم ولما تشوف واحد بكم الزخم الرهيب ده لازم نسأل إيه أول موضوع نبدأ نتكلم عنه؟ لازم نبدأ نتكلم من البداية الصح نتكلم من إله إبراهيم لأنه السر مش في الشخصية ولا الظروف ولا الدور اللي قام بيه إبراهيم لكن في الله اللي ظهر ليه وأعلن ليه عن اسمه حتى توحد إبراهيم بالله فبقى خليل الله ربما البعض بيقول ان خليل الله ليس فقط صديق الله ولكن الشخص الذي تخلل الله وتخلله الله نتقابل بعد الفاصل خليني في البداية أقول لك إن أسماء الله هي صفات ذاتية في الله وأنا ممكن أعتبرها بكل بساطة شيكات عارف لما حد يكتب لك شيك برقم معين من المال وانت في احتياج ماس أهو بالظبط كده الله لما كان بيلقى احتياج معين عند حد من الشخصيات في الكتاب المقدس كان يبدأ يقول له عن نفسه أنا مين وبالشكل ده نقدر نقسم حياة إبراهيم إلى سبع إعلانات عن أسماء الله وكل اسم منهم ما جاش وبس لا جه في مناسبة وجه في احتياج عند إبراهيم وعايز أقول لك الغريب والعجيب إن الله عمل في قصة إبراهيم نموذج علشان أنا وإنت نعرف الأسماء الإلهية بالترتيب والإعلانات الإلهية اللي جت لأبونا إبراهيم هي الوحيدة اللي قدرت تشكل شخصية إبراهيم بتشكل خبراته في الحياة تشكل انتقالاته ورحلاته من مكان إلى مكان الاسم الأول مش بناخده من قصة أبونا إبراهيم التاريخية في سفر التكوين اللي هي بدأت من أصح 12 لأصح 25 لا لكن القصة تبدأ من سفر أعمال الرسل أصح سبعة واللي حكاها لنا استفانوس الشماس والشهيد وهو بيقول ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين ونقف لحظة واحدة عند إله المجد كلمة المجد في العبري هي كلمة ثقل ولما نقول إله المجد أي إله الثقل أو ثقل الله وحاشا لله أن يكون له ثقل أو حجم الله منزه عن كل الكلمات دي بس هي كلمة مقربة لمعنى حضور الله الثقيل وليه لما يبدا الله يتكلم مع ابونا ابراهيم يبدا بثقله لان ابراهيم في الوقت ده كان موجود في مدينه اسمها اور الكلدانيين وابراهيم كان مستقر جدا جدا وابراهيم بالمناسبه شخصيه مستقره شخصيه صعب انك تاخدها من مكان توديها مكان فكان الله علشان خاطر يحرك ابراهيم بثقله كان لازم يظهر له بثقله هو الالهي وكأنه لما وضع ثقل الله أمام ثقل إبراهيم خف ثقل إبراهيم وقدر إبراهيم يترك أور الكلدانيين ويتحرك لأول مرة في أول هجرة عبر التاريخ كان لازم الله يقول لإبراهيم إنه إله مجيد وعزيزي المستمع ده نفسه بالظبط اللي بيحصل مع أي واحد فينا علشان يتحرك من محطة العالم الحاضر والمنظور من محطة الأمور المادية إلى الأمور الروحانية اللي أعلى وأسمى بكتير لازم يشوف مجد الله أو يتعامل مع إله المجد وأعتقد لما بتوصل للمنطقة دي أنت بتحس إن الحياة كلها لا تساوي شيء وفي اللحظة دي تبدأ رجليك تنطلق بخفة في الأرض المنظورة إلى الأرض الموعودة اللي يمكن ما تكونش مجرد حتة أرض على بعد مئات الكيلومترات منك لكن تكون السماء ذاتها الله طول الوقت بيتعامل مع إبرام من هذا المنطلق إنه إله المجد والله في البداية مش في النهاية بيعلن لك عن إنه إله المجد لأنه كل ما عرفت مجد الله وثقل الله وعظمة حضور الله تقدر تبدأ الرحلة وانت مطمن إن هذا الإله مش هيسيبك إلا وانت في العنوان الأخير بشكل سليم ده ببساطة شديدة هو أول اسم أعلنه الله لأبونا إبراهيم أعلن عن نفسه إنه إله المجد بعد شوية ندخل مع إبراهيم في حركة أبعد وهنا نشوف الله بيكلم أبونا إبراهيم على إنه الله العلي الله العلي مالك السماء والأرض القصة في الوقت ده كانت ببساطة إن إبراهيم خد عدد من الولدان أو الأولاد اللي تدربوا في بيته على الحرب وراح حرر ابن أخوه لوط في صراع كان موجود ولوط اتاخد فيه أسير هو وكل اللي معاه وفي اللحظة دي برز ملك سدوم البلد اللي لوط كان فيها واتأثر وقال لابراهيم خد كل حاجه واديني النفوس اديني الولاد اللي حاربوا معاك واضح ان ابونا ابراهيم الرجاله اللي كانوا معاه كانوا شداد قوي لدرجه انهم دخلوا وخلصوا الحرب وهنا ظهرت شخصيه هنبقى نعمل لها حلقه مخصوص اسمه ملكي صادق ملكي صادق ده هو أول ملك وكاهن في الكتاب المقدس كله شخصية غامضة غريبة مش ده موضوع حلقتنا لكن ملكي صادق في الوقت ده راح لأبونا إبراهيم وقال له إن الله العلي باركك يا إبرام وإدالك نصر على أعدائك وكأن إبرام لما سمع الإعلان ده عن اسم من أسماء الله الله العلي إيه العليون امتلأ بالشجاعة وامتلأ بالاكتفاء وراح رفع إيديه لفوق وقال لملك سدوم لو سمحت خلي عرضك مع نفسك انا ما اديكش ابدا النفوس ولا اخد منك اشياء وهنا الله كان بيعمل لابرام اللي هو بقى اسمه ابونا ابراهيم بعد كده نقله في غايه الخطوره انه لما تبقى بتتعامل مع الله العلي ما تمدش ايدك لاي حد على الارض تحت سيبني انا اكفيك وانا اغنيك وانا اكون سر البركه اللي في حياتك وهنا ابرام قال التعبير الشهير رفعت يدي الى الله العلي مالك السماء والارض ان لا اخذن منك خيطا او شراك نعل فلا تقول اني قد اغنيت ابرام ابرام اكتفى بالله العلي عن دنايا الارض وعن عطايا ملك سدوم وده تاني اعلان مش بس الله اله المجد لكن هذا الاله المجيد هو اله علي هو إله عظيم ومرتفع هو الإله اللي ما يخليكش تحتاج إنك تمد إيدك حتى لو كان اللي أنت بتمد إيدك ليه هيديلك حاجة من حقوقك طول ما إيدك مليانة باللي في إيد ربنا ما تمدش إيدك للي تحت لأنه مفيش حاجة تحت من غير ضرايب إبرام قال ما خدش حاجة من حد أنا هاخد من إيد الرب من إيد الله العلي إيه العليون ونكمل بعد الفاصل أسماء كتير لله أعلنت في قصة حياة أبونا إبراهيم شفنا إله المجد وشفنا إيه العليون الله العلي لكن كمان هنشوف اسمين تاني مرتبطين ببعض الاسم الأول لما إبرام بيكلم الله بيقول له أيها السيد الرب وكلمة السيد الرب اللي هي في العبري أدوناي كان فيها إبرام بيبدي بعض الشكوى لله إنه ما عندوش أولاد وعاوز الله يديله أولاد وهنا كان ابرام بيكلم الله بالطريقه اللي فيها بيقول له انا عارف انت مين انت السيد انت اللي ليك يا رب الحكم والسلطان الكامل والمطلق على كل التفاصيل وعلى كل الامور بيقول له ايها السيد الرب ماذا تعطيني وانا ماضي عقيما من اروع الامور لما تبقى متضايق انك وانت بتشتكي او انت بتطلب من الرب شيء انك ما تنساش انه السيد والسيد دي تعني حاجتين الحاجة الأولى يظل الله هو السيد رغم أن هناك احتياجات كبيرة في الحياة والحاجة الثانية بما أن الله السيد فهذا السيد لا يمكن أبدا يسيب احتياجاتك تسيطر على ذهنك أو على تفكيرك يظل الله هو السيد ولا أحد آخر سواه إبرام هنا بعد ما اتكلم عن الله وقال إن هو الله العلي أكد الكلام ده لنفسه وأكد الكلام ده لله هو بيقول له أنت السيد في الموقف الاسم اللي بعده كان إعلان من الله لإبرام عن من هو الله في سفر التكوين أصح 17 والله بيقول له أنا الله القدير سر أمامي وكن كاملا كان معنى الإعلان ده ورا الإعلان بتاع السيادة هو ببساطة إن الله بيقول لإبرام حتى لو كانت حياتك بتعاني من احتياجات وحتى لو كانت حياتك محاطة بالضعف وحتى لو كنت شايف يا إبرام إن الصورة مش أفضل حاجة بس أنا بقول لك تشدد يا إبرام أنا الله القدير سر أمامي وكن كاملا في الوقت ده إبرام كان سنه بدأ يبقى سن صعب جدا لكن إبرام في اليوم ده بدأ يسير أمام الله بكل مخافة وبكل حقيقية إبرام كان مش محتاج يستخبى بضعفه لأن هناك إله قدير في خلفية الصورة وفي الحلقة دي محتاج أقول لك عزيزي الله بيقول لنا أسماء كتير في أسماء كتير جدا كمان في قصة إبرام ينفع ترجع لها وتستمتع كيف أعلن الله عن نفسه في كل محطة من محطات حياة إبرام في يوم من الأيام إبرام قال عنه يهوى يرأى أو الله يرى ويدبر وقت ما كان كل البيبان مسدودة ووقت ما كان هيقدم إسحاق ابنه محرقة لله ومش عارف يتصرف ومش عاوز يموت ابنه لكن في الوقت ده كان الله بيرى ويدبر ومحطة كمان هتلاقاه بيقول أن الله هو إله الدهر أو الإله السرمدي أو إيل علام وهذا معناه أن الله الذي ابتدأ يكمل المشوار معانا ويكمل الرحلة بتاعتنا وفي نهاية الحلقة عزيزي المستمع يا ترى ايه كم الاعلان او النور اللي عرفته او اختبرته عن شخص الله الله مش هيقول لنا اسماء جديده عن اللي اعلنها لابونا ابراهيم لكن الاهم خد الاسماء دي وفعلها في حياتك وكلم بيها الله وانت تدرك كم يكفي هذا الاعلان لكل محطه ولكل احتياج من احتياجات حياتك الشخصيه ولغايه ما نتقابل في حلقه جديده ونكمل قصه ابرام ليك مني كل تحيه